الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا إن نزل, إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني أعزائي هذه هي الصلاة التي رفعت منذ قرون طويلة مديدة عن لسان النبي داود نرددها في هذه الأيام ونرفع قلوبنا ونرحب بكم كيما تكونوا معنا في هذه الحلقة من برنامجكم أسئلة عن الإيمان وضيفا العزيز جناب قمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أهلا بك آه وردتنا رسائل كثيرة اخترنا منها هذه الرسائل آه هذه الرسالة أتت من آه من لبنان من بيروت حضرة الأخ محمد أحييك والقمص زكريا وأود أن أقول لك بأنك في نظر الكثيرين من, من المشاهدين في اهتدائك إلى طريق النور والحق والحياة قد نلت نعمة عظيمة من المسيح الرب تماما كما نالها بولس الرسول الذي سمع صوت الرب في طريقه إلى دمشق لمحاربة أتباع يسوع اتباع لمحاربة أتباع يسوع المسيح وقد أصبح فيما بعد أحد أهم الرسل الذين جاهروا بألوهية الابن وبالروح القدس المتساويين الآن في الجوهر أشاهدكم وسعادة القمة الزكريا الذي أعتبره مرجعية في نشر التوضيحات وفي طرح التساؤلات الموثقة والعلمية والمنطقية دون المس بشعور مؤمنين من الأديان الأخرى وأوافق معه بأن كثيرين من, من البشر لم تصل إليهم البشارة وذلك من جراء القمع والإرهاب الفكري والخوف من من استعداء المحيط الذي يعيشنا فيه شكرا أيها الأخ الفاضل لا نذكر أسامي حرصا على الحساسية الأشخاص ونشكرك جدا لأجل مشاركتك معنا هناك رسالة أخرى أيضا من هولند من هولندا إلى الآب القمة زكريا بطرس المحترم شكرا لكل الذين يعملون معكم في قناة الحياة المحترمين وبعد وبعد سلام لكم وتحياتي واحترامي وأرجو إرسال لي كتاب عهد القديم ولكم مني جزيل الشكر لأن عندي كتاب المقدس من غير عهد القديم عنواني هو كذا الواحد لما بيعيش في الغرب لغته تتغير شوي نحن واثقين أخونا أنه الكتاب المقدس وصلك ونشكرك لأجل هذه الرسالة ولأجل تشجيعك نعود مرة أخرى إلى موضوعنا عما كتبه الداعية ديدات عن عتاد الجهاد حيث جاء بسفر التثنية أشار إلى ما جاء في سفر التثنية إشارة إلى فتح مكة فهل هذا صحيح؟ ما هو رأيك في هذا التعليق؟
أه الحقيقة أن أحمد ديدات كتب في عتاد الجهاد هذا الكلام وجاء بسفر التثنية صفحة 12 نعم.
جاء في سفر التثنية إشارة إلى فتح مكة
أنه في غريب آه.
نعم غريب خالص مم.
أنا هقرأ لك ال... وحقرأ للمشاهد ما جاء في سفر التثنية بالظبط علشان خاطر يقدر يشوف جه فيها مكة ولا ما جاش فيها مكة في سفر التثنية إصحاح 33 بيقول فيها إيه من آية واحد واثنين نعم
بيقول وهذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال جاء الرب في من سيناء مهم.
وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى في ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم مهم.
فيقول لك ان ديت فيها مكه بس انا مش شايف مكه خالص يا جماعه ما فيش ذكر لمكة لكن- لكن أين هو ال... ال... ال...
الحته ال- نعم الحته كلمه فاران نعم قال لك فاران دي ده الجبل اللي جنب مكه خدت بالك نعم
آه ازاي بقى ان ده جبل مكة بقى ده اللي احنا عايزين نشوف مهم.
لأن الكتاب بيقول تلألأ الرب والمصيبة أن أحمد ديبات كاتبها تلألأ محمد في الكتاب بتاعه مش تلألأ مش تلألأ الرب مهم.
تلألأ محمد محمد shined forth from Mount Paran مهم.
طب ليه التحريف ده؟ ده الكتاب بيقول تلألأ الرب الله الله مم.
يبقى هو يقول تلألأ محمد هم.
بيدلس على مين؟
فهو ح- هو حرفها بهذه الطريقة تع- تعريف كامل وبعدين مم.
في ثلاث جبال سيناء وسعير وفران يقول لك جاء الرب من سيناء وتلألأ في سعير آه، أشرق في سعير نعم وتلألأ في جبل فران طب اشمعنى بقى فران اللي راح ترمز إلى مكة مهم.
وساب الاثنين التانيين ما علقش عليهم مم.
يبقى ده التحريف واخد بالك يبقى هل هو بيريد ان هو يأله محمد هل ده دات يريد ان يؤله محمد الكتاب بيقول تلألأ الرب من فران هو يقول تلألأ محمد من فران شيء آه، غريب فين هل- الامانه العلميه في الكلام هل ده هل لك أن تعطينا آه، ضوءا على أين تقع هذه الجبال الثلاثة؟
الجبال الثلاثه ده مهم قوي عشان خاطر نقدر نعرف ان كانت فران نعم بترمز الى مكه ولا لا مهم.
جبل سيناء في شبه جزيرة سيناء في الجنوب اللي طلع عليه موسى وأخذ لوحي الشريعة وده الله معلش الشيخ لا جبل الشريعة جبل الشريعة في نعم.
سيناء نعم وده مذكور في سفر اللويين 7 38 جبل سعير هل هو نفسه جبل حريب؟
حريبة آه جبل حريبة هو جبل حريب جبل سعير إلى الشرق منه من جبل سيناء مهم.
في الطريق إلى كنعان نعم وجاء عنه الكلام في سفر التثنية واحد آية 2 أحد عشر يوما من حوريب عن طريق جبل سعير إلى قادش برنيع مهم.
بسكة عبور وجبل فاران الذي يدعي ديدات أنه في الجزيرة العربية عند مكة الواقع أن فاران بحسب المراجع اللي احنا بنرجع إليها وهو آه، قاموس الكتاب المقدس بيقول ان قاموس كتاب صفحة 667 مهم.
بيقول أن تبعد فاران عن بئر سبع 75 كيلو متر بئر سبع ديت في إسرائيل فهل مكة تبعد عن إسرائيل 75 كيلو متر لا
مش معقول الكلام ده وبعدين ده بيقول أن دي ال- الأرض اللي مشى فيها بنو إسرائيل مشوا فيها ثلاث سنين وحل فيها مجد الرب وخيمة البتاع اتنصبت هناك خيمة الاجتماع والكتاب يقول ان بطمة فاران بيفسر هنا هي إيلات
إيلات بطمة فاران الشجرة بتاعت اللي فاران هي إيلات واخد بال حضرتك وبعدين يظهر ان هو خلط بين خلط بين حاجتين خلط بين عربة وعربية عربة يقول لك في قاموس الكتاب المقدس عربة اسم عبري معناه قصر وهي المنطقة بين البحر الميت والبحر الأحمر فهو قال لك لا دي تبقى عربة دي هي العربية ده وادي عربة مشهور وادي عربة مشهور وبعدين ادي خريطة اهي بتودي خريطة انجليزي وخريطة عربي بتورينا فين برية فران ودي من اقدم التواريخ والعصور ادي بالعربي برية فران اهي ادي الخليج الخليجين بتوع البحر الاحمر وادي فران في نص جزيرة آه، شبه على الصحراء يا ريت الكاميرا تقدر تجيب هذه الخريطة هي قرية فران وبحر سيناء والبحر الشعب الأحمر.
دي شبه جزيرة سيناء نعم.
ادي البحر الاحمر الدراعين بتوعه مش كده؟
نعم طيب آه يعني خليج العقبة وخليج السويس نعم وأدب الإنجليزي هي نفسها أهي. والخرائط ديت قديمة وموجودة على الإنترنت نعم يقدر كل واحد يطلعها أهي بريد فران هنا وبريد فران هنا واخد بالك؟
نعم فين الجزيرة العربية وفين بريد فران؟ ما بيدرسوش ما بيفهموش ما بيقروش مش عايزين يخطفوا حاجة وبس كده حاجة غريبة أوي.
لكن يبدو أن كثيرا من المسلمين مصرون على أن فاران هي في الجزيرة العربية قرب مكة خلاص هم مصرين على كده طيب انا بس مش عايز اتكلم الكلام ده يا جماعه علشان خاطر ما يقولوش ان القمه الذكريه بيثير اسرائيل على العرب لو انتوا بتقولوا كده ومصرين كده يبقى انتوا بتدوا فرصه لاسرائيل انها تحتل مكه طب ليه الله مش انتوا بتقولوا ان فرعون هي اسرائيل هي مكه طب هم اقاموا في مكه او في اسرائيل في فرعون اسرائيل اقامت ثلاث سنين ونصبوا الخيمه بتاعتهم هناك وحل الرب عليهم هناك يبقى لو انتوا حتى انكم تقولوا ان مكه هي فران يبقى بتعطوا اسرائيل فرصه انها تاخد كمان مكه مش بس فلسطين لا وبتدوم كمان مكه يا جماعه فكروا قبل ما تتكلموا احسن تجيبوا لنفسكم الدمار وفقدان الديار
ما هي القرينة التي في النص التي آه، ذكرته الآن يا ريت يكون في قرينه ما احنا بنقول له اين القرينه واين المراجع نعم يعني اين القرينه واين المراجع هو ده اللي احنا محتاجينه لكن ديت عمليه لو عنق الحقائق عشان يطلع منها حاجه مش ده الاسلوب العلمي ابدا
آه، المترجم في الترجمة العربية للآية المذكورة في سفر التثنية التي ذكرتها آه، أسقطت التعبير ومعه عشرة آلاف قديس لتشير هذا التفسير لتشير إلى فتح مكة فتح محمد لمكة فما هو ردك على هذا ايوه يعني المترجم بيقول لك ان في الانجليزي مكتوبه 10000 قديس والعباره التي آه، جاءت في الانجليزيه وكتبها and he came with 10000 saints جاء مع 10000 قديس نعم وقد تعمد بذات نعم.
تغيير كلمتين مهم.
في هذه العباره القصيره نعم كلمتين الكلمة الأولى اللي حرفها لما قال and he وحط هي ال H small letter بترمز على أي إنسان الحرف الصغير حرف الصغير نعم لكن هي أصلا H capital letter حرف كبير التي ترمز إلى الله وحده نعم هو اللي يشار إليه لما يجي في نص الكلام وتتحط هي بخط ب- بحرف كبير يبقى ده بيرمز الى الله في السكه. ادي اول غلط. الغلطه الثانيه ترجم الكلمه ويز مع ما هي مع ولكنها في الكتاب المقدس مش كده ابدا. شفت التل- التدليس؟
مهم.
في الكتاب المقدس يقول and he came from وأتى من من من.
يبقى من مكان ترمز لمكان معين لكن ويز يعني ناس أها شوف التدليس واللف بالحقائق وفي الآية آه، اللغة العبرية باللغة العبرية مكتوبة مريبات قادش مي معناها من from بالعربية مهم.
والإنجليزية وجت في النص الإنجليزي الأمريكاني للكنيسة الكاثوليكية ما تر- ما عربوش كلمة ماريباس كادش كتبوها بالنص مم.
he came from Maribas قابش ترجمة الناس جاء الرب من ربوات القدس فرق بين القدس والقديسين وعجبي لمن يحتالون ويحرفون الكتاب ويقولوا احنا اللي حرفنا الكتاب
ذكر أحمد ديدات آه، أن آه، مشيرا إلى سفر التثنية أن الله أراد أن يغيظ اليهود بأمة جاهلية بأمة أمة العرب آه، فما رأيك في هذا الكلام؟
ايوه هو قال كده المترجم آه، خجل ان يكتب النص الذي قاله ديدات في الكتاب الانجليزي نعم خجل آه، النص بالانجليزي معناه وانا الله القدير سوف اغيظ اليهود بهؤلاء العرب الذين ليسوا شعبا الذين ليس لهم وجود واغير اليهود اليهود واغير اليهود بامه غبيه وهم عرب الجاهليه جاب منين عرب الجاهليه دي؟ لم لم, في الاصل دي لم تكن موجودة في ليس تلك في الكتاب المقدس أبدا عرب الجاهلية لكن هو اعتبر تمنياته وآراءه وأفكاره اعتبرها ن- منزلة من عند الله يغير بقى قال لك نغير كمان احنا أصل الآية بقى بتقول إيه هم أغاروني بما ليس إلها أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة غبية أغيظهم مهم.
وجداد بدون الرجوع إلى تفاسير وبدون الرجوع إلى مراجع عمال يلوي في الآيات زي ما عاوز أين هذا التفسير من المراجع فين مم.
المراجع ترى جرى فتاوي نعم ما هو المعنى الحقيقي لهذه الآية لابد هناك معنى أسمى من هذا المعنى الذي ذكره ديدات وما المقصود بالأمة الغبية من هي هذه الأمة الغبية تمام شوف عزيزي ده كله نبوة عن رفض إسرائيل وفتح الباب أمام الأمم رفض إسرائيل من قبل الله أنهم ما قبلوش الإيمان رفضوا أنهم- المسيح رفضوا نعم إسرائيل ورفضهم للمسيح اللي هو مركز النبوات كلها إسرائيل أنت لا تقصد إسرائيل الدولة الحالية بل تقصد اليهود العهد القديم يهود العهد القديم لحد ما جاء المسيح يعني جاء ولكن الى خاصته وخاصته لم تقبله وهذا ليس له علاقة بإسرائيل كدولة ما هم امتداد للرفض ما أها.
اسرائيل دلوقتي رافضه المسيح أها مش رافضينه نعم ما امتداد لاجدادهم نعم مش كده فهو بيتكلم عن هذا الرفض عن حاله الرفض دي رفض الله رفض الله, رسول الله رفض قبول المسيح نعم جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله نعم نعم ولهذا الله فتح الباب للامم مهم.
فتح الباب للامم ليدخلوا الى الايمان من هم الأمم الامم كل انسان ليس يهودي الاصل يبقى اسمه اممي هذا يعني المسيحي والمسلم وغيره ما كانش فيه مسيحي ولا مسلم بقى يوميها أها كان فيه الامم اللي هم اليونان والرومان والفرس أها والفراعنه الباب مفتوح لكل هؤلاء فالأمم تعني أي جنسية اي غير, شعوب اخرى غير يهودية غير يهوديه نعم خدت بال حضرتك فده المعنى واخد بالك بولس الرسول قال هذا الكلام نفسه قال ايه قال الكتاب يقول كل من يؤمن به بالمسيح لا يخزى لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني الاممي مهم.
لأنه كل من يدعو باسم الرب يخلص وأولا موسى قال أنا أغيركم بما ليس أمة كل من يدعو باسم الرب باسم الرب يخلص يعني كل من يقبل الرب ويصلي له ويناديه يخلص يخلص آه. و- و- وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني مم.
أي شعوب عامة نعم فسرها فالكتاب المقدس ي- يفسر نفسه بنفسه مهم.
فالأمة الغبية المقصودة هنا هي الشعوب التي لم تطلب الرب وكانوا في نظر اليهود كل الشعوب غير اليهودية بتعتبر ناس أغبياء ناس أغبياء زي المسلمين النهاردة بالظبط ما خدوا الحاجات دي مم.
كل من هو ليس مسلم فهو كافر
نفس ما نفس ما- اليهود اللي اليهود.
بيعملوه هم نقل محمد نقل عن اليهودية لكن هو في الحق أن الإنسان الغبي وال- والأمة الغبية هو الذي لا يطلب وجه الله يرفض يرفض الله الله.
يرفض المسيح نعم
وهذا هو محمد أحمد ديدات أحمد دياب.
وفتاويه لكن انا اقول لكل مسلم ربنا ادالك عقل تفكر بيه اقرا كلام ديدات واديني اعلنت عن كتبه وان شاء الله هتروك كده والمكاتب راح تبيع وتاخد زي ما بقول على اي كتاب او يصدروا بيصدروا الكتب اللي احنا بنستشهد منها مهم.
لكن الكتب الثانيه يعني الموسوعه العربيه بتاع ديت دائره المعارف الاسلاميه صدروها تمام صدر مم.
اللي بيدور عليها ما لقاهاش ونحن لازلنا ننادي بالحرية في القرن الواحد وعشرين كلام اما هو كلام مم.
أما هو كلام فأنت نصحت يا أخي المسلم أنك تفكر بحرية من أجل أبديتك أنت اللي مسؤول عنها محدش تاني آه.
آه، دعنا نعود إلى تفسير آه، معنى ربوات القدس أيوة. شوف هل هي ت- ترمز إلى القدس الحالية أو لا ترمز لها؟
آه، الكتاب بيقول أتى الرب من ربوات القدس نعم زي ما قلنا قبل كده نعم.
والقدس هو المكان الذي يتقدس بحلول الله فيه زي ما آه.
زي في سورة طه آية 14 يقول لي إني بيقول لموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
طوى طب إيه اللي قدس الوادي؟ ظهور الله فيه لموسى إذا القدس هو المكان الذي يتقدس بسبب حلول الله فيه ووجود الله فيه وقد تجلى الله على هذه الجبال الثلاث نعم سيناء مم.
وسعير وفاران نعم تجلى عليهم مش كده برضه نعم طيب آه ليه بس الراجل عمال يعمل كده بس ليه بس ثم هناك جانبا آخر جوهريا زي ما سبقت وقلت آه بيلفه برضه اللي هو يشيل كلمة ربنا ويحط محمد تلألأ الرب من فران يقول لك تلألأ محمد من فران هم.
تدليس وخداع مكشوف وهو مطمن ان السذج من المسلمين لا يقرؤون ولا يفحصون ولا يحققون نصيحتي ليك يا عزيزي من اجل ابديتك انك تبحث بنفسك انت المسؤول عن قراراتك أهي.
آه، طبعا في هل اختلافات كتير في تر... يعني هو بيقول لك اختلافات في الترجمات الانجليزي في الانجيل نعم طب والقران ما فيش اختلافات في الترجمات فأنت تقول أن هناك اختلافات ترجمات في القرآن أكيد هي أهو مثلا أدي قرآن بتاع مين بقى؟ بتاع بيكتبه مش من بره بيكتبه من جوه آه، دار المعارف دمشق واخدة من الأزهر تصريح بذلك نعم أدي واحد وده ترجمة تانية ده نوب القرآن مين اللي عامله الدكتور محمد محسن خان والدكتور محمد تقي الدين الهلالي تاني وادي قرآن اسمه القرآن الكريم دكتور أحمد زيدان ومراته دينا زيدان اهو ثلاث كتب و علي يوسف برضه عامل عبد الله يوسف علي نطلع برضو واحد زي دول انا هجيب لك مثلا واحد من الاختلافات اللي في ال- في القرانات دي كلها بين هذه ال- ال- المصاحف بين هذه المصاحف نعم واخد بالك في ايه صغنطوطه قوي اسمها ايه سوره الفاتحه نعم مالها بتقول الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين فيها مشكله دي الحمد لله رب العالمين لا بص ترجمه آه، ع- عبد الله يوسف علي في صفحه 14 يقول praise be to Allah the cherisher and sustainer of the world cherisher and sustainer. جابها منين دي يعني ايه خد بالك ترجمه الدكتور محمد خان والدكتور تقي الدين الهلالي قال all the praises and thanks are to Allah the Lord of the Alamin, Alamin, mankind, jinn, and all that exists.
لا شك هذا الكلام الناس الذين لا يفهمون الإنجليزية لا يعني شيء لكن آه، أرى الاختلاف بينهما أخ... يعني ده قال the cherisher and sustainer، التاني ما جابش الحكايه ديت وقال لك الله وزود لك حته اله العالمين اللي هم البشر والجن واي حد تاني موجود وواحده ثالثه برضه بيقول لك all praise be to God the Lord of the world وسابوا cherisher وسابوا التسبيح أو التمجيد لله آه، هو رب الكل في اختلاف رب الكائنات رب الكون نعم نعم.
اختلافات كتير نعم.
وهذا اللي هو بس يقول لك الكتاب المقدس بتاعكم الترجمات فيها اختلافات مم.
طب دي آية صغنونة مم.
قد ثلاث أربع كام كلمة واحد اثنين ثلاثة أربعة شوف بقى ات- وجد فيها كم اختلاف وكم صورة نعم أنا تعلمت وأنا صغير أنك لا تستطيع أن تترجم القرآن هاي؟
فهذه المحاولات كلها محاولات بشرية أيضا آه، بس واخدة تصريح من الأزهر إنها دقيقة سليمة سليمة.
ودقيقة آه، مش لازم شايف؟
نعم.
مم، حاجات غريبة أوي نكتفي بهذا القدر بالنسبة إلى المغالطات وإلى آخره ونعود إلى نفس السؤال ما هو الحل؟
ما هو الحل وفي موضوع جديد وهو ما هو الحل لمشكلة الأنانية نعم الإنسان أناني بطبعه الإنسان أناني بطبعه نعم.
وبيعاني من الأنانية لدرجة إن هو بياكل في نفسه بيبقى تعبان أناني يحسد الناس وعايز يمتلك ده واشمعنى ده عنده عربية جديدة وأنا ما عنديش ليه وده عنده عمارة وده عنده بيت وده عياله ناجحين الأنانية وعايز كل حاجة لنفسه أناني والأنانية تتعب الإنسان وتسبب له المرار مرار نعم
طب ايه العلاج؟ علاج المسيح المسيح والحمد نعم معلمنا بولس الرسول في رسالة غلطية إصحاح 2 عدد 20 يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا مم.
شفت الحل؟
ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الانسان بيموت عن ذاته وعن انانيته ما بيبقاش هو مركز الحياه بيبقى المسيح هو مركز الحياه مم.
بتتغير وتبدل فالانسان من شده محبته لذاته بيعبدها يعمل تمثال لنفسه ويتعبد ليه؟ كذاب نعم فكل حاجه المجد نفسه لكن يوم ما بيقبل المسيح بيتخلى عن مجد الذات والتمركز حول الذات والحياه من اجل الذات وعباده الذات نعم الى عباده الله عباده مم.
المسيح يحل في قلب- انا اعرف واحد كان فنان ومن شده عباده الفنان ده لنفسه راح عمل حاجه غريبه قوي جاب خراطيم محطوطه مناخيره إيه ده؟ بيعمل ايه ده؟ وجاب صلصال وجه ملطخ وشه بيه كله وعمل قالب على وشه صلصال وشقه وطلعه وبعدين جه لحمه وصب فيه جبس مم.
وطلع في الاخر راسه تمثال تمثال.
وحطها في احسن حته في البيت وابتدى ي- يعني بيت- بيمجد هذا ال- هذه الذات مم.
لكن الانسان لما بياخد المسيح في حياته فبيحب المسيح من قلبه فبيعيش حياته لتمجيد المسيح عايز يمجد الله رسالتي اليك يا عزيزي المستمع هل انت من الذين يعبدون الذات هل انت من الذين يعبدون ذاته انت بتمجد نفسك انت بتدور على نفسك انت متمركز حوالين نفسك تعبان من جوه عشان بتحسد الدنيا كلها وعايز تكوش على الدنيا كلها انت محتاج للمسيح اللي يحررك من عباده الذات فقول له معايا دلوقتي يا رب يسوع المسيح تفضل حل في داخلي وامت ذاتي واحيا انت فيا لاعيش لك كل ايامي امين لو صليت من قلبك الرب رح يقبلك ومش هيسيبك
أعزائي شكرا جزيلا ماشي.
أعزائي المشاهدين لا يسعنا أن نزيد بهذه الكلمات سوى نداء الرب لكل إنسان فينا كما يقول الذي يقول لنا أعطني قلبك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي شكرا جزيلا واللقاء في حلقة أخرى امين شكرا كل امنيتي ان كل انسان مشاهد نعم يدور على خلاص نفسه أمين الرب معك شكرا امين